مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بمناسبة عيد الأم أنا عايز أكلمكم عن الأم والأمهات اللي حاضرين الاجتماع مع- معانا نهنئهم بهذا العيد ونرجو لهم حياة سعيدة مع أولادهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم أنا شايف وسطيكم ناس كبار في السن يعني. مش كلكم احنا بنحتفل بعيد الأمة في مصر في 21 مارس وده يعتبر عيد الربيع اليوم الذي يتساوى فيه النهار والليل في الاعتدال الربيعي وطبعا اختيار هذا اليوم اختيار مبارك كويس وفي الحقيقة إن الأمومة غريزة في المرأة يعني المرأة تحب أن تكون أما وكثير من النساء اللائي تزوجن ولم ينجبن أبناء ساعات يبكوا ويكونوا تعبانين إن ما عندهمش عيال لأن دي غريزة إن يكون آه، المرأة لها رغبة في أن تصير أما وكلمة حواء لم تطلق على جدتنا العزيزة إلا بعد أن أنجبت أبناء في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين يقولوا المرأة كذا الحية أغوت المرأة ربنا عاقب المرأة بكذا لكن لما أنجبت ابنا سميت حواء باعتبارها أم لكل حي سميت حواء باعتبارها أم لكل حي فبرضو جه اسم حواء من الأمومة والعجيب ان حواء لما تلد بتبقى اول ولاده ليها اختبار ليها طب وهي ذنبها ايه يا ويلها ان خلفت بنت الراجل تلاقيه اتنرفز وتعب طب وهي ذنبها ايه ملهاش ذنب وكويس ان المرأة بتحتمل الرجل في نرفزته في هذا الامر وبعدين لما يلاقيها زعلت يقول لها معلش نرضى بالواقع وبس وف- وفكره بالواقع يعني الولد اللي وقع منها ده هو فالمرأة آه، زي ما قال أحد القديسين قال المرأة لا تصير أما بإنجابها للبنين بولادتها للبنين إنما تصير أما بتربيتها للبنين خلي بالكم العبارة دي يعني الأم الحقيقية هي اللي بتربي أولادها مش الأم اللي بتولد أولاد المرأة في الحقيقة أو الأم هي مثال للعطاء ومثال للاحتمال للعطاء حتى وهي حامل في فترة الحمل بتعطي جنينها من جسمها من دمها عظام الطفل بيتكون من الكالسيوم اللي موجود في الأم ودماء الطفل بتتكون من الحديد اللي موجود في الأم وجسم الطفل بيتكون من البروتين الموجود في الأم هو بياخد من جسمها ويتكون فهي تعطي من جسمها لكي يصير هذا الجنين إنسانا متكاملا فتعطي في حالة الحمل ولذلك كثرة الحمل بالنسبة للمرأة بتضعفها جسديا وصحيا ومش مفروض ان المرأة تنجب على طول على الأقل بين كل طفل وطفل سنتين أو سنتين ونص على الأقل يعني وإلا تلاقي واحدة خلفت ولد وحبلة في ولد تاني وبتشيل واد قديم على كتفها وماشية كده يعني في ولادة معقدة ومش قادرة تحتمل فهي تعطي أثناء الحمل وتعطي بعد الولادة من لبنها عشان يتغذى الطفل وتعطي في اهتمامها بالطفل في نظافته وفي العناية به وفي الاهتمام بصحته وتطعيمه ضد أمراض معينة في الأوقات اللازمة تحمله على صدرها فإذا كبر تحمله على كتفها وإذا كبر تاني تلاقي الطفل يتشعلق بيها عايز يطلع تاني يولف على ال... إنه يبقى في تاني دور ولف على كتفه عايز يطلع فوق وساعات يكون ولف على الرضاعة تفطمه بالعافية و تحتمل هذا الطفل في ضوضائه وفي عناده وفي طلباته وفي صراخه وفي منعه اياها عن الذهاب للكنيسه اذا كان طفل مشاكس وكثير الصراخ والام تشيله وتيجي الكنيسه ويقعد الولاد يصرخ يصرخ تلاقي القسيس او الشماس او غيره يقول لها ستي ما تزعجيش الكنيسه اتفضلي اخرجي فتبتدي تخرج وهي تعبانه بسبب هذا الطفل يعني احتمالها للطفل يدل على امومتها لانها تفعل كل ذلك بحب وساعات الطفل اللي تولده يعطلها عن العمل او يعطلها عن الكنيسه والاب يعتمد عليها اعتمادا كاملا في تحمل كل مشاكل الاطفال هو مستريح يروح شغله ويسيبها مع الصراخ والضوضاء والعناد وما يقولهاش متشكر انك انت احتملت الاطفال العجيب ان بعد احتمال المراه كل هذا بالنسبه لاطفالها الاطفال ينتسبون للاب وليس للام يبقى هي اللي حملت وهي اللي حملت وتعبت ورضعت واحتملت كل تربية طفل ويقول لك الطفل ابن فلان وهي هي عندها نكران الذات ودي فضيلة في, ال... في الأم إنها بتحتمل إنكار ذاتها حتى بالنسبة إلى أولادها الراجل بياخدها على جاهز حتى في الكتاب المقدس يقولوا اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب ابن اسحاق طب وساره راحت فين؟ راحت مطرح مطروح كتر خيرهم كفايه انها ولدت الواد وخدت اجازه نادي امنا ساره احسن من غيرها برضه كتاب المقدس ذكرها في ناس كتير ما ذكرش امهاتهم بالنسبة للأم لابد من نصائح تقدم لها في فترة الحمل نصائح هي تقوم ببعضها والرجل زوجها يقوم بالبعض الآخر يعني مثلا إذا اتنرفزت وتعكر دمها ده بيؤثر على الجنين اللي جواها فمفروض انها ما تتنرفزش والراجل ما ينرفزهاش يعني الحاجتين يمشوا مع بعض مفروض ان الولد بيرث منها ليس فقط شكلا وجسدا انما بيرث منها ايضا طباعا ونفسيه فمفروض ان الحامل تكون في نفسية سليمة جدا وأعصاب هادئة جدا وصحة كويسة جدا علشان تنجب أطفال متكاملين في صحتهم ولذلك نصيحتي للأزواج إن إذا كان واحد مراته حامل يعاملها بمنتهى اللطف والرقة ويحرص إنه لا يتعبها ولا ينرفزها ولا يحملها فوق ما تطيق كذلك لا ترهق نفسها جسديا كتير من حالات اسقاط الحمل او الجنين بيكون بسبب يعني تحمل المرأة لثقل ما تحتملوش او مجهود جسدي ازيد من اللازم ما تقدرش عليه فلازم يراعى حال المراه نفسيا وجسديا وعصبيا في فتره الحمل الأم أيضا نحييها ليس في متاعبها في الحمل أو في الرضاعة او في فتره النفاس وانما ايضا نحيي الام العامله اللي بتشتغل ويبقى يعني حاجه عجيبه ربنا قال لادم تاكل خبزك بعرق جبينك وقال للمراه كفايه عليكي إيه تتعبي في الحمل والولادة دلوقتي بقت المرأة تاخد الاثنين التعب في الحمل والولادة والتعب برضه بأنها تاكل خبزها بعرق جبينها في المرأة العاملة اللي الحالة الاقتصادية بتستلزم إنها تعاون الرجل في مصروفات البيت ولذلك بتنشأ عندنا ما يسمى بفصول الحضانة وبره حاجات يسموها دي كير للأولاد الصغيرين آه ودي برضو ليها متاعبها النفسية إن الطفل بيجد عنده اتنين من الأمهات الأم التي ولدته والأم اللي بت بتعتني بيه في الحضانه لكن برضه بجاذبية الطبيعة والدم بي بيجتذب لأمه الأم أيضا نحييها في أنها اشبين الطفل في يوم عماده هي التي تحمله على كتفها وتقدمه للعماد وتتلو نيابة عنه طقس جحد الشيطان وقانون الإيمان نيابة عن طفلها فدي أول رعاية دينية للأم في تعميد ابنها وهي لما بتبقى إشبينة بتبقى مسؤولة عن عناية الطفل روحيا مش مجرد عمدته والملابس البيضاء اللي بيلبسها الطفل في يوم العماد رمز للولادة الجديدة اللي ولد بها من المعمودية والشريط الأحمر اللي بيتربط بيه رمز لدم المسيح الذي به نال نعمة العماد يسموه الزنار يا ريت كل أم استلمت ابنها من المعمودية تشعر بواجباتها نحو الطفل المعمد أنا حكيت لكم مرة قبل كده عن كثير من الأمهات القديسات ويرد باختصار نلخص شوية من الكلام اللي قلناه في وجود آه، إخواننا اللي حضروا معانا المرة دي وخصوصا الجملة أول مرة في أمهات قديسات زي يوكابة أم موسى النبي كان لها ابن هو النبي العظيم موسى وابنه مريم نبية وابن رئيس كهنة اللي هو هارون وأم باسيليوس الكبير القديس باسيليوس الكبير كان لها ابن باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية كبادوكيا وليها ابن القديس إغريغوريوس أسقف نيصص ولها ابن القديس بطرس أسقف سبسطية ولها ابنة القديسة مكرينة التي كانت مشرفة روحية لإخوتها أمهات جبابرة بيطلعوا أولاد ممتازين في حياتهم ونحن في مصر نهتم ببعض الأمهات القديسات زي الأم دولاجي في إسنا والأم رفقة في سنباط والأم يوليطة في طهطة ونذكر أيضا كما ذكر بولس الرسول أم تيموساوس تلميذه قال له أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي يعني أخذ إيمانه من أمه ومن جدته ما قالوش آه، الإيمان اللي سكن في أبوك لا الإيمان اللي سكن في أمك وجدتك ربما لأن الأم بتقعد مع طفلها في فترة الطفولة المبكرة فترات أكثر مما يقعد معاه أبوه ولذلك أنا مرة كنت بعمد طفل وقلت لأمه أنت عليك أنك تربي ابنك تربية سليمة وما تعتمديش كلية على مدارس الأحد ابنك بيقضي ساعة واحدة في الأسبوع في مدارس الأحد ويقضي 167 ساعة معاكي في الأسبوع فأنت اللي تهتم بيه لو إن كل أم اهتمت بابنها روحيا ودربته على الحياة الروحية والحياة الكنسية لكانت الكنيسة امتلأت بالقديسين حتى إن ضل هذا الابن الأم تفضل معاه زي القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس التي كانت تبكي على ابنها حينما ضل وقال لها القديس امبروسيوس ان ابن هذه الدموع لا يهلك كانت بتبكي من أجله بدموع وربنا استجاب لها وصار أوسطينوس قديسا من القديسين الكبار في الكنيسة نحن في تحيتنا للأم نذكر أيضا أن الراهبات في حياتهن الروحية بنسميهم أمهات نقول أمنا فلانة أمنا فلانة أمنا فلانة ونسميهم بالقبط تماف تماف يعني أمي فالراهبات دول أمهات أمهات من الناحية الروحية وبستان الرهبان يحدثنا كثيرا عن الأم سارة التي كان كثير من الرهبان يأتون ويسترشدون بها ويكشفون لها أفكارهم وتهديهم والأم سفرنيكي لا ننسى أيضا الأمهات إذا ترملنا يعني الأم فقدت زوجها توفى زوجها فيبقى الحمل كله عليها والعبء كله عليها في تربية أبنائها وبيكرسوا كل وقتهم وكل جهدهم ل... لتربية هؤلاء الأولاد في تحياتنا للأمهات في عيد الأم إنما نذكر وصايا من الله في إكرام الأب والأم في سفر التثنية يقول ملعون من يستخف بأبيه أو أمه وفي سفر الأمثال العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة لطاعة أمها تقورها غربان الوادي وفي الكتاب المقدس في العهد القديم من سب أبا أو أما موتا يموت وذكرت في العهد الجديد في مرقس سبع عشر وكان الابن المعاند الذي لا يطيع أباه وأمه كان يرجم أمام الجماعة في العهد القديم في سفر التثنية وربنا خلى إكرام الأب والأم هو أول وصية بوعد زي ما بولس الرسول يقول في أفسس ستة واحد واثنين اكرم أباك وأمك فإن هذه هي أول وصية بوعد بل هي أول وصية في العلاقات البشرية الشريعة كانت في لوحين اللوح الأول فيه أربع وصايا خاصة بالعلاقة بربنا واللوح الثاني فيه ست وصايا خاصة بالعلاقات بين البشر وبعضهم البعض أول وصية خاصة بالأب والأم اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض يعني فيها بركة للإنسان لما يكرم أباه وأمه وإحنا نشكر ربنا إن بلدنا تقيم عيدا للأمهات المثاليات وفي كل سنة تختار بعض النساء المثاليات الأمهات المثاليات لكي يكرمنا من الدولة اهتماما بالأم على أن الكنيسة تأخذ أيضا عبارة الأم بمعنى رمزي يعني إيه بمعنى رمزي؟ الأم الجسدية هي اللي بيخرج الجنين من بطنها لكن في أم غير الأم الجسدية أول أم تعرفه تعرفها الكنيسة هي المعمودية يقول لك ولد من جرن المعمودية خرج من بطن المعمودية كابن روحي فتعتبر المعمودية هي أم روحية للإنسان ولد فيها الميلاد الجديد زي ما بيقول الرسول في تيتوس ثلاثة خمسة بغسل الميلاد الجديد تاني أم الكنيسة من الناحية الرمزية الكنيسة هي أمنا جميعا وكلنا أولاد الكنيسة وولدتنا الكنيسة في المعمودية والرسول بولس في غلطية أربعة تسعة عشر يقول أتمخض بكم يعني يتولدوا أبناؤنا في الكلية الإكليريكية كانوا يعتبرون الإكليريكية هي أمهم أمهم في التعليم وكانوا يحتفلون بعيد الأم في الكلية الإكليريكية ولنا أم أخرى هي الوطن الوطن الأم أقول هذا أيضا بالنسبة للمهاجرين ليهم اتنين أمهات في مصر الكنيسة الأم والوطن الأم وينبغي أن كنتوا تكرموا أمهاتكم اللي هو الكنيسة والوطن لنا أم أخرى روحية هي القديسة العذراء مريم أمنا كلنا نعتبرها أمنا كلنا و نهتم بيها اهتمام كبير جدا ونجعل ايقونتها باستمرار على يمين المذبح كنيسة العذراء مريم والكاهن وهو خارج من من الهيكل ومعاه البخور يدي بخور للناحية البحرية بيقول السلام لك يا مريم العز... الحمامة الحسنة يدي تحية للعذراء مريم لأن دي أمنا والسيد المسيح وهو على الصليب اهتم بأمه كدرس عظيم لينا إن السيد المسيح وهو على الصليب اهتم بأمه وحولها إلى تلميذه المحبوب يوحنا لكي يعتني بها وقال له هذه هي امك هذه هي امك من الناحيه الروحيه من الناحيه الرمزيه ولا ننسى ايضا ان السيد المسيح كان مطيعا لامه وليوسف النجار كما ورد في لوقا اصحاح اثنين يقول وكان مطيعا لهما عجيب ان السيد المسيح الذي تطيعه الملائكه ورؤساء الملائكه والشاروبيم والسرافيم والجمع غير المحصى الذي لقوات السمائيه كان مطيعا لامه درس لكل واحد ونحن ايضا كما نطيع الام نطيع ام الام ما في جدات يعني واحدة تكون خلفت أم وبنتها خلفت وبقت هي أم الأم ولذلك بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس قال له الإيمان العديم الرياء اللي سكن أو اللي فيك اللي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي برضو الجدة تخش في مسألة إكرام الأم وأيضا كل من هي في مستوى الأم من جهة السن أو من جهة المستوى ولذلك بولس الرسول في رمية 16 يقول سلموا على روفس المختار وعلى أمه أمي والعجائز كأمهات والعجائز إيه؟ كأمهات في أم أخرى وهي الحمى تعتبر أم ولذلك في اللغة الإنجليزية اللقب بتاعها mother in law يعني أم حسب الشريعة mother in law الحمى فما يجيش واحد يشتكي دايما من حماته ويقول حماتي اشتكاؤه دايما من حماته ضد الوصية بتاعت اكرم أباك وأمك دي برضو أمك إن كانت أم مراتك تبقى أمك برضو لأنتوا الاتنين بقيت واحد وقرايب قرايبها بقوا قرايبك فهي أيضا أم حاجة لطيفة تانية أقولها برضو في حكاية الأم إن ربنا كما شبه نفسه بأن هو الأب السماوي فشبه أيضا نفسه بالأم فقال إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم يعني شبه نفسه أيضا إيه بالأم التي لا تنسى رضيعها بل شبه نفسه بالأمومة حتى في الطيور فقال لأورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا شبه نفسه بالدجاجة التي تجمع فراخها تحت جناحيها النقطة الأخيرة في محاضرة اليوم هي كيف نكرم الأم كيف يكرم كل إنسان أم طبعا يكرم الأم بالطاعة والخضوع دي نمرة واحد يكرم أمه أيضا بالنجاح في حياته لأن الابن الفاشل هو خزي لأمه تبقى أمه مكسوفة مكسوفة منه إذا فشل أو إذا كان نجاحه ضئيل غير محسوب يعني أما يكون ابنها بيجيب مجموع 95% وياخد A plus باستمرار تبقى فرحانة بيه ابني واخد A بلس واخد ممتاز لكن ابن جايب خمسين في المية تبقى مكسوفة ووشها في الأرض يقول لها زي ابنك تقول نشكر ربنا على كل حال وهي مخزية فالابن الفاشل هو خزي لأمه ايضا من ضمن اكرام الام والاب عدم اغاظتهما بزواج لا يرضيان عليه المثل فدي في الكتاب المقدس عيسو ابن اسحاق ورفقه اتجوز من البنات الحيثيات اتنين من البنات الحيثيات يقول الكتاب ان البنات دول كانوا مرارة قلب لإسحاق ورفقة مرارة قلب لأبوه وأمه فبرضه الإنسان لما يجي يتجوز يحاول بقدر إمكانه إنه لا يغيظ أباه ولا أمه بزواج يكون مرارة قلب لهما أو لا يرضيان عليه وفي إكرام الأب والأم لابد أن الإنسان يعترف بجميل أبيه وأمه يعترف بجميل أمه الذي حملته قبل ان يولد وبعد ان ولد وتعبت في تربيته ولو لتعبها في تربيته ما كانش بقى انسان محترم في المجتمع قطعا هم اللي كونوه ابوه وامه فلازم يعترف بالجميل بتاعهم ويحترمهم وبقدر الامكان يهتم بيهم بقدر الامكان يهتم بيهم في قصه تقال ان قائد جيش دخل بلد وهياخد كل ما فيها ولكن كان يعرف اتنين من الشبان يحبهم قبل غزو البلد فقال لهم انا هديكوا فرصه تاخدوا اعز يعني احسن حاجه ليكوا في البلد وتمشوا قبل ما تتاخد البلد كلها فالاتنين الولدين دخلوا بيتهم وواحد شال ابوه والتاني شال امه وخرجوا بيهم وقالوا دول أعز ما لنا في البلد دول اللي نقدر نخرج بيهم بقول الكلام ده لأن إحنا في عيد الأم برضو نذكر مشكلة كبيرة موجودة عندنا إن كتير من الناس بعد ما يكبروا يلاقوا أولادهم شردوا كل واحد راح في حتة اللي سافر واللي هاجر واللي خد وظيفة في مكان واللي بقى له بيت وليه زوجة ما تحبش إن أبوه والأم يسكنوا معاها ونبص نلاقي الناس بعد ما كبروا في السن يتحولوا إلى بيوت المسنين إلى بيوت الإيه؟ المسنين كويس إن بيوت المسنين دول في أستراليا يسموهم seniors seniors يعني الناس اللي أعلى مستوى يعني فبنودي الناس دول في بيوت المسنين لأن ما فيش ابن بياخد أبوه أو أمه وبيخليه معاه يقول كفاية عليا الحمل اللي أنا بحمله مش ناقص إلى آخره وإحنا في بيوت المسنين بنعتبر هؤلاء أمهات لينا ونهتم بيهم كأمهات ونعملهم معاملة طيبة جدا ونخلي أيام شيخوختهم تكون أيام سعيدة وأيام مقدسة الابن اللي ما بيهتمش بوالديه تقف أمامه الآية التي تقول الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن نطلب البركة لجميع الأمهات اتفضلوا صلوا